والملائك حولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين كما تعودنا بندعو والدي والأخت هدى المصري والأخت سهير المصري والحجة سعاد عفر الدكتور سامر يوسف والاستاذ ياسر الهواري وبنتنا الغاليه براءه والاخت عبير شلبي والده الاستاذ عصام حجازي والطفله ملك احمد الجبالي والشيخ محمد فرج والحاج رأفت شاهين والحاج ابراهيم ابراهيم محمود والاخت اسماء صقر والاستاذ محمد سعد والطفل عبد الله عمر والاستاذ علي بكري علي ومدام حسناء والحاج هدي احمد والاخت سميره عبد الحليم واولادها وطه علي اسماعيل وعبد المنعم ابراهيم والحاج طاهر بدر وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو والدتي والحاجة سيدة متولي شاهين والحاج فوزية محمد متولي والأستاذ ممدوح من سوهاج والحاج جلال محمد عبد القادر أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة اللهم أكل منزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران وسع قبورهم ونور قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة مضرة ولا فتنة مضلة آه اللهم أمين آه كما قلنا الدروس كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة تعالوا قبل ما نبدأ في درس الليلة دي ودرس الليلة دي درس في غاية الخطورة والأهمية كما أسلفنا وطبعا سامحونا احنا طالعين متأخرين جدا فأرجو أن انتم تسامحونا يعني بنسهركم معانا وربنا يجعلها في ميزانكم يا رب العالمين بنشكر أخو أخواتنا اللي بيشاركونا في حملة مقاطعة التبرج وبوصي إخواني في الكنترول هنا في القناة إن هم يعني يحاولوا يكثروا من عرض هذه الحملة لأهمية الحملة لأن يعني من ضمن الأشياء المهمة جدا في حياتنا كمسلمين الصلاة والحجاب وطبعا كل حاجة في الدين مهمة لكن دول اكتر حاجتين عايزين نركز عليهم قوي قوي فوق الوصف يعني فربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم فاحنا عايزين نقول نشكر طبعا كل اخت استجابت لحملة مقاطعة التبرج وجددت البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عجلة سريعة كده الأخت زينب نصير والأخت أم علي والأخت نغم والأخت هاجر وحكيمة من المغرب وأسماء الشريف ومنى من سوريا ومروة عودة وأم سمير وفاطمة وآمنة ومها وعبير وريم سرساوي ووفاء الديب مصرية في السعودية وآية جمال ونادية سليم وأم تيسير وأم منة من اسكندرية وعفاف وخديجة عمرها 15 سنة وأم عبد الله وإيمان من اليمن وعائشة الشيخ وأم هاجر وفتحية يعني ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين ويثبتهم جميعا ويجعل كل ده في ميزان حسناتهم تعالوا قبل ما نبدا اللقاء كده كان في سؤالين صغيرين كده عن موضوع الدجال احنا انتهينا الحلقه الماضيه اظن قعدنا حوالي ست حلقات على ما اذكر في قصه المسيح الدجال وده الاهميه الموضوع يعني دي أكبر فتنة منذ خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة كما أخبر الحبيب المصطفى بصلى عليه صلى الله عليه وسلم عشان كده بنقول محتاجين ان احنا فعلا ان احنا نستوعب هذه المسائل آه واحد بيقول إذا خرج الدجال ونحن كنا موتى هل سيحيينا الله عز وجل لنواجه الدجال أم أننا نجينا من لقائه طبعا نجونا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هو مش معقول ربنا يحيينا عشان نلتقي بالدجال يعني دي أول سؤال السؤال الثاني بيقول كيف لا توجد توبة عند ظهور المسيح الدجال وسوف يؤمنون أو يؤمن قوم بسيدنا عيسى عليه السلام احنا ما قلناش كده طبعا واللي فهم كده يبقى فهمنا غلط اللي احنا قلنا إذا ظهرت الشمس من المغرب هنا يختم على العمل فإذا كان كافر وعايز يسلم فلا يقبل إسلامه وإذا كان مسلم يريد أن يزداد إيمانا فلا يزداد إيمانا بنص الآية وبنص الحديث لكن عند ظهور المسيح الدجال ما قلناش هو بيختم على العمل إنما قلنا عند ظهور الشمس من المغرب طيب كانت رسالة جميلة أوي رقيقة السلام عليكم عمو مراقب آه، هم رسالة مربوطة ببنتين صغيرين ربنا يبارك فيهم أرجو أن توصل رسالتنا لعمو الشيخ محمود لقد ارتدينا الحجاب نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن راما ورانا عشر سنين من سوريا ربنا يبارك فيكي يا راما ويا رانا ويبارك في عمركم ويبارك في آه، الوالدين إن شاء الله ويجعلها في ميزان حسناتهم ويجمعكم مع زوجات النبي في الجنة آه، سؤال سريع كده أخ بيسأل إيه أفضل تفسير سهل للمبتدئين أنا شايف إن أفضل تفسير وزي ما بيقولوا كده يعني المعنى يعني على طول جاي في الصميم وبكل بساطة وأسلوب ميسر جدا إن شاء الله تفسير السعدي ربنا ينفعكم بيه يا رب العالمين آم، آه، اخر سؤال اخ بيقول شيخنا الجليل محمود المصري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ذكرتم من قبل ان المسيح الدجال قصير القامه واليوم قلتم انه ضخم جدا فكيف ذلك افيدونا الاستاذ اشرف انا لم اذكر ابدا ان المسيح الدجال قصير القامه لان حتى نص الحديث الذي ورد عند مسلم من حديث تميم الداري في قصه الجساس ان هم دخلوا لقوا رجل ضخم الجثه فانا ما قلتش ان هو قصير القامه اكيد حضرتك كنت مسافر فالحمد لله على السلامه ربنا يبارك فيك يا رب العالمين تعالوا نكمل موضوعنا الليله دي ان شاء الله ونبدأ في موضوع آه، علم أو نكمل في موضوع علامات الساعة الكبرى ونبدأ في موضوع جديد وهو قصة يأجوج ومأجوج أو خروج يأجوج ومأجوج وهي دي العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى اتكلمنا قلنا في الحلقات الماضية عن قصة المسيح الدجال كاملة بدأناها من البداية إلى النهاية وذكرنا كل تفاصيل القصة وطولنا النفس فيها شوية عشان كلنا نحضر من هذه الفتنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أكبر فتنة موجودة أو وجدت منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولذلك يعني سن لنا أو شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نستعيذ بالله بعد التشهد وقبل التسليم من أربع أشياء كان من ضمنها ومن شر فتنة المسيح الدجال يبقى ذكرنا علامة المسيح الدجال وذكرنا معاها العلامة الثانية وهي نزول عيسى عليه السلام وبنذكر اللي دي العلامة الثالثة اللي هي خروج يأجوج ومأجوج تعالوا نبدأ القصة بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم لكن بعض الناس كانوا باعتين بيسألوا بيقولوا طيب انت قلت ان العلامة الثانية هي نزول سيدنا عيسى عليه السلام لكن كنا عايزين نعرف وكان عندنا حب استطلاع كده عايزين نعرف طب إز- إز- اذا كان سيدنا عيسى عليه السلام سينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى في اخر الزمان طب هو اصلا اترفع ازاي كان ده سؤال وحبيت اجاوب عليه برضه للهادي قبل ما نبدا في قصه ياجوج وماجوج لارتباط القصه برضه لان برضه نزول سيدنا عيسى عليه السلام هيكون لاهداف كتيره جدا واحنا قلنا المره اللي فاتت الحكمه من نزول سيدنا عيسى عليه السلام دون غيره من الانبياء وذكرنا بعض الاشياء اللي, اللي, اللي توضح اشمعنى تم الاختيار على سيدنا عيسى عليه السلام ان هو بالذات اللي ينزل آه، دون غيره من الانبياء وقلنا يا جماعة ان هو من ضمن الاشياء ان هو ينزل عشان يقتل المسيح الدجال وفي نفس الوقت بعد قتل المسيح الدجال على طول هيكون توقيت خروج يأجوج ومأجوج في هذا الوقت هيحصل حاجات معينة برضو آه، يعني ربنا سيوحي بها الى عيسى عليه السلام وهنعرف الكلام ده في وقته لكن تعالوا نعرف ازاي اترفع سيدنا عيسى عليه السلام من الارض الى السماء الحقيقة يا جماعة لما أرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام بالنبوة والرسالة أنتوا عارفين سيدنا عيسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة من الرسل الخمسة أولي العزم الخمسة اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم يبقى سيدنا عيسى آه، نبي رسول من أولي العزم الخمسة لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بنعمة البعثة والرسالة والحكمة والبينات والهدى حسده اليهود وانتوا عارفين اليهود هم اليهود مش هيتغيروا أبدا أسأل الله عز وجل أن يأخذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر وأن ينجي آه، آه، إخواننا في فلسطين آه، من بطش اليهود وأن ينصرهم على اليهود وأن ينجي المسجد الأقصى وأن يطهر المسجد الأقصى من دنس اليهود قولوا آمين ربنا يبارك فيكم لا تنسوا الدعاء لاخواننا في الاقصى ولا تنسوا الدعاء لاخواننا في كل بقاع الارض ربنا يا رب يعلي قدر المسلمين وينجي المسلمين من بطش الكافرين وينصرنا جميعا على هذه الامم الكافره فحسد اليهود سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا عيسى ربنا ارسله بمعجزات كثيره جدا كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى وكان يشكل الطين على هيئة طير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله يطير أمام الناس فحسده اليهود على كل هذه الأشياء على الرسالة وعلى المعجزات التي أيده الله عز وجل بها ما اكتفوش بالحسد وبس لا وهم شافوا قدامهم صدق سيدنا عيسى وعارفين ان هو نبي رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى لكنهم مع ذلك كذبوا سيدنا عيسى عليه السلام وكفروا برسالته وبرضه ما اكتفوش بكده فضلوا يؤذوا في سيدنا عيسى ايذاء شديد جدا وانتم عارفين يعني الانبياء بطبعهم عندهم صبر غريب جدا جدا صبر عجيب على الاذى وعلى يعني ايذاء القوم بشكل عجيب جدا وثبات فوق ما تتخيل وشوف بقى وارجع بقى واقرا سيره حبيبنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وازاي اتاذى ايذاء لا يخطر على قلب بشر تسع مؤامرات يا جماعه تدبر لقتل النبي محمد بصلى عليه صلى الله عليه وسلم ومؤامرات كثيره جدا وطرد للنبي من مكه ويخرج وهو يبكي ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله ولولا ان قوم اخرجوني منك ما خرجت ويتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم ويتاذي اصحابه ويتقتلوا ويحصل مآسي ويرمى سنة الجزور على ظهر النبي ويرمى التراب فوق رأسه ويشج جبينه وتنكسر رباعيته وينزف الدم الشريف من جسده وكل دوت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يا سلام ويروحوا له كما عند مسلم يقولوا له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين فيقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة شوف ربنا اللي قال عنه كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم فالشاهد في الموضوع ان كان صبر عجيب جدا من كل الانبياء والنبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس بلاء الانبياء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فتخيل بقى رسول زي سيدنا عيسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول أشد الناس بلاء الأنبياء فكيف يكون الابتلاء الذي تعرض له عيسى عليه السلام كان طبعا ابتلاء شديد جدا وإيذاء شديد جدا من اليهود عليهم لعائن الله واضطر بقى سيدنا عيسى أنه يسيح في الأرض ولذلك سمي المسيح واخد بالك طبعا وهناك فرق كما قلنا بين مسيح الهدى وبين مسيح الضلالة اللي هو المسيح الدجال فسيدنا عيسى عليه السلام من كثرة ما كان يخرج ويسير هو وأمه عليهما السلام فكان يسيح في الأرض هم برضو اليهود هم اليهود برضو فضلوا وراه يعني برضو عمالين نفسهم يأذوه بأي طريقة وده يا جماعة رسالة لكل إنسان فاضل في هذا الزمان يؤذى أو يبتلى أو يتهم اصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الله أكبر فعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أهو واحد من أولي العزم من الرسل سيدنا عيسى عليه السلام شوف الإزاء يا أخي اللي تعرض له حاجة غريبة جدا رسول كريم من أولي العزم الخمسة ربنا سبحانه وتعالى بيحبه و و و وله قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله عز وجل لحماه من كل هذا الإيذاء والبطش والتعذيب ورغم ذلك ابتلاء ابتلاء بيرفع قدرة هذا الرسول فوق القدر الذي هو فيه بفضل الله سبحانه وتعالى وبيصبر وبيحتسب ومفيش أي مشكلة خالص والدنيا جميلة وهو حاسس ان الابتلاء ده كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب فعنده رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وعنده صبر على على الابتلاء والمسألة يعني ده درس لينا يا جماعة ده درس لينا احنا ناس ماشيين في طريق الدعوة والعلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أنا ببعت الرسالة ديت لإخواني وحبايبي من الدعاء أكيد في كتير مننا بيبتلى أكيد في كتير مننا بيتعرض لمشاكل و... وأزمات و... وابتلاءات شديدة جدا إلى غير ذلك اصبر اصبر واحتسب فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل شوف أهو نبي كريم إحنا نيجي إيه في سيدنا عيسى عليه السلام نيجي إيه في حتى مش في سيدنا عيسى عيسى نيجي ايه في اي انسان من من حواري سيدنا عيسى او من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك شوف صبر وثبات ويقين بنصر الله سبحانه وتعالى فالشاهد في الموضوع ان انت لما تتعرض لابتلاء اخويا وحبيبي ولما تتعرض لابتلاء اختي الفاضله نصبر ونحتسب فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ايه اللي يخلي سيدنا عيسى يبتلى هذا الابتلاء ويؤذى هذا الايذاء ويفضل يسيح في الارض ويخرج من بلد لبلد حتى ينجو من بطش اليهود وهو خارج بيدعو الى الله وبيعلم الكون ده كله نعمه التوحيد والايمان والاذعان والخضوع والاستسلام لرب الارض والسماء سبحانه وتعالى كل ده في سبيل الله سبحانه وتعالى هو ماجور على كل خطوه يخطوها لتبليغ هذه الدعوة المباركة ويعني لتثبيت المؤمنين من حوله سيدنا عيسى يؤذى إيذاء شديد جدا من اليهود حتى ما وصل الأمر والقبح من اليهود إن هم راحوا في هذا الوقت عياذا بالله إلى ملك دمشق وكان الرجل ده كان كافر كان كافر وكان مبغض جدا لأي إنسان مؤمن أو بيظهر إيمانه وقالوا له ده في واحد في بيت المقدس الرجل ده بيفتن الناس ويعني بياخدهم لطريق يعني ال- آه، تاني غير طريقك وبيفسد على الم- على الملك رعاياه قالوا له ده بيفسد الرعاية بتوعك وبيفسد الرعاية بتوع ال- ال- الملك الكبير يعني بتاعهم وكده إلى غير ذلك فالراجل ده هيفتن الناس فعايزين نشوف حل فإذا بهذا الملك اللي في دمشق على طول أم أصدر قراره للنائب بتاعه في آه، أرض ال- بيت المقدس إن هو يقتل هذا الرجل اللي هو مين اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام وإن هو يصلبه ويحط الشوك فوق راسه وصل الخبر لمين وصل الخبر لسيدنا عيسى عليه السلام وعرف ان هو مطلوب يعني يعني هم كده كده بيسعوا لقتله فراحوا عشان يقتلوا سيدنا عيسى خد بالكم وركزوا معايا يبقى سيدنا عيسى بعث بهذه الرسالة العظيمة وإلى غير ذلك وطبعا سيدنا عيسى مبعوث برسالة الإسلام عشان تبقوا فاهمين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الأصل إن الرسل كلهم أرسلوا برسالة الإسلام ولكن الشرع بقى والمنهاج آه ده جاء بالتوراة وده جاء بالإنجيل وده جاء بالزبور وده جاء بصحف كذا وده إلى غير ذلك لكن في النهاية يعني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كل الأنبياء وكل الرسل بلا استثناء كانت دعوتهم الأساسية هي الإسلام والدعوة إلى الإسلام وإلى التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى فسيدنا عيسى عليه السلام وكان الكلام ده كان يوم الجمعة يا جماعة بعد العصر مباشرة في توقيت العصر وقبل قبل غروب الشمس عرف ان اليهود داخلين عليه عايزين يقتلوه وصلوا الخبر بوحي من السماء من عند المولى عز وجل ان اليهود بيتامروا عليك يا عيسى عليه السلام عشان يقتلوك فما كان من عيسى عليه السلام الا انه راح منادي على ال 12 واحد من الحواريين اللي كانوا معاه اللي هم خلاصه الحواريين الحواريين اللي كانوا معاه وقال لهم ايكم يلقى عليه الشبه وهو رفيقي في الجنة يا سلام شوف بقى الجايزة الجميلة حاجة فوق الخيال حاجة لا تخطر على قلب بشر تخيل حضرتك لما تكون مع رسول من أولي العزم الخمسة وبعدين يجي يقول لك إيه إيه رأيك هقول لك عن حاجة تعملها وهكلفك بحاجة تعملها لو عملتها انت مش في الجنة وبس انت معايا في الجنة وشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم لما كان دايما يجي عند بعض الامور كده يقول ايه انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين آه، من يفعل كذا وهو رفيقي في الجنة فاكر حضرتك موقفين اذكرهم كده بسرعة في عجالة سريعة آه، او او اذكر لك ثلاث مواقف معلش سامحني يعني ايه لان ف- الحقيقه الموضوع جميل قوي ان انا اكون في عهد رسول من من اولي العزم الخمسه وبعدين اكون واقف في موقف معين وهو يقول اللي هيعمل الحاجه ديت هيبقى معايا في الجنه يا سلام يعني مش في الجنه وبس لا كمان في صحبه هذا النبي الكريم أو هذا الرسول الكريم يعني دي منحة يعني لا تخطر على قلب بشر سيدنا عيسى قال لل 12 إيه رأيكم مين فيكم يوافق أن يلقى على وشه الشبه بتاعي يعني يبقى شبهي بالملي خد بالك هيكون رفيقي في الجنة هيكون معايا في الجنة يا سلام يقوم قايم شاب صغير وهذكر لك هنا بقى ثلاث مواقف جنبه بس أما أذكر الموقف ده قام قام شاب صغير الشاب الصغير ده قال له انا فسيدنا عيسى استصغره يعني حس انه لسه صغير في السن فقال له اجلس وراح عايد ايه الجمله مره تانية من يلقى عليه الشبه او شبهي وهو رفيقي في الجنة يقوم نفس الشاب لحد ما كرر الموضوع أكتر من ثلاث مرات وكان هذا الشاب في كل مرة هو الوحيد اللي بيرفع إيديه وعايز يقوم علشان يكون مكان سيدنا عيسى يقتل مكان سيدنا عيسى عليه السلام فما كان من سيدنا عيسى في المرة الأخيرة إلا إنه راح موافق قال له أنت هو فألقي الشبه على هذا الشاب وفي تلك اللحظة فتحت روزنا فتحة فتحة في سقف الحجرة اللي كان قاعد فيها أو سقف المكان اللي كان قاعد فيه سيدنا عيسى عليه السلام ورفع سيدنا عيسى إلى السماء يقال أنه أخذته سنة من النوم فرفع نائما والكلام ده الحقيقة يعني ال- ال- الراجح من أقوال أهل العلم أنه رفع حيا ومستيقظا كان صاحي وحي ورفع حيا إلى السماء ودخل اليهود فوجدوا الشاب الذي ألقي عليه شبه سيدنا عيسى عليه السلام فظنوا أنه هو سيدنا عيسى فقتلوه ثم زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام طبعا صلبوا هذا الشاب ووضعوا الشوكة على رأسه وراحوا للملك اللي موجود في دمشق وقالوا له احنا قتلنا هذا الشاب اللي اسمه عيسى بن مريم عليه السلام وحصل كذا وكذا وكذا وظنوا ان هم قتلوا سيدنا عيسى ربنا بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم في آية تانية وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه يعني يقينا لم يقتل يقينا سيدنا عيسى عليه السلام لم يقتل بل رفع حيا إلى السماء في يعني يعني معجزة عظيمة جدا جدا جدا يعني تحدث سيدنا عيسى وينزل في آخر الزمان كحاكم من حكام الأمة المسلمة كما أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها أخويا حبيبي نبي فكرنا بثلاث مواقف في غاية الحسن والجمال والبهاء بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الموقف الأولاني شوف سيدنا عيسى لما قال للشاب دوت من يلقى عليه الشبهي أو من يلقى عليه الشبهي وهو رفيقي في الجنة نفس الموقف ده لو تفتكر حضرتك وارجع معايا بالذاكرة لسيدنا عيسى عليه لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد فاكر حضرتك لما الرماة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعني تأولوا المسألة أن الغزوة انتهت وخلاص وراحوا نازلين 40 واحد واخد بالك فقتل عدد كبير من الصحابة في غزوة أحد 70 واحد من خيرة الصحابة وأراد المشركون أن يقتلوا سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فالنبي راح منادي على الصحابة وقال من للقوم وهو رفيقي في الجنة والحديث رواه مسلم طبعا كان اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم تسعة جماعة سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين الاثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله السبعة من الأنصار ما نعرفش فيهم غير اسم واحد هقول لك عليه دلوقتي السبعة من الأنصار لما لقوا الجيش الكافرين داخلين عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم طلع لوحده يقاتل جيش لك أن تتخيل واحد داخل بيضحي بنفسه وداخل يقاتل جيش كامل علشان يدافع عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتقتل الأولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس السادس جينا عند السابع اللي هو اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن دخل فاتقتل ففي آخر رمق في حياته قعد يزحف على ايديه ورجليه لحد ما حط خده على رجل المصطفى صلى الله عليه وسلم ونظر إليه كأنه عايز يقول له يا رسول الله أنا معاك وأنا أضحي بحياتي عشانك لحد آخر قطرة من دمي يا رسول الله حزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله قال ما أنصفنا أصحابنا فنثل كنانته اللي فيها السهام بتاعه وراح ايه مديها لسعد بن ابي وقاص وقال ارم سعد فداك ابي وامي سعد بن ابي وقاص رمى السهام اللي معاه وبكل سهم قتل رجلا من المشركين لكن السهام خلصت خلاص فلم يتبقى مع النبي الا طلحه ابن عبيد الله إذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طبعا لسه الكلمة موجودة من للقوم وهو رفيقي في الجنة يا الله فطلحة بن عبيد الله الكلمة لما ولت في دماغه دخل يقاتل هو لوحده يا جماعة داخل يقاتل جيش بأكمله دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دخل مع أول ضربة طارت صوابعه اتضربت بالسيف فقال حس من شدة الألم يعني فقال له رسول الله بيحفزه بقى قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك يا الله وفي رواية لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا يا سلام يوم يجي بقى سيدنا أبو بكر الصديق بعد الموقعة ديت طبعا طلحة بن عبيد الله النبي عليه الصلاة والسلام قبلها مباشرة كان وقع في شراك وقع في في حفرة وانكسرت ربعاته وشج جبينه ونزفت الدماء الشريفة من وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان متعب جدا فكان طلحة كان بيحمل النبي على ايديه ويرجع بظهره وأول ما يلاقي المشركين بيقربوا حط النبي على الأرض صلى الله عليه وسلم ويقوم يقاتل ويرجع تاني يشيل النبي لحد ما وصل عند صخرة من المسافة ديت اللي كان بيقاتل فيها لحد الصخرة انضرب طلحة بن عبيد الله واحفظ معايا 39 ضربة بالسيف لحد ما ايديه اتشلت لك ان تتخيل طلحة بن عبيد الله بعد الوقعة دي ايديه اتشلت فاذا بطلحة اول ما وصل عند الصخرة خلاص مش قادر يشيل النبي افاق النبي وطلع فوق الصخرة وقال كلمته المعروفة قال أوجب طلحة اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان من العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثاني اثنين أفضل رجال هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل وبعد الأنبياء والمرسلين جميعا أفضل رجل هو أبو بكر بيقول لما كان يذكر عنده يوم أحد كان يبكي ويقول كان اليوم كله لطلحة بن عبيد الله يا سلام ده كان أول موقف يفكرنا بكلمة سيدنا عيسى لما بيقول من يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة الموقف الثاني في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب لما اجتمع عشر تلاف مشرك عايزين يقتلوا النبي ويقتلوا الصحابة ويستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين ايه اللي حصل يا جماعة اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم حب يعرف اخبار المشركين ايه خصوصا ان عرف ان خيانه حصلت من يهود بني قريظه وهيفتحوا الابواب الخلفيه عشان المشركين يخشوا ويقتلوا بقى الناس من جوه فطبعا النبي كان في فزع شديد جدا وخوف شديد جدا على المسلمين لكن مع الدعاء بقى الدعاء واليقين في في نصرة المولى عز وجل وما النصر إلا من عند الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فالنبي عليه الصلاة الدعاء المعروف كان يقول اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم شوف اللفظ اللهم اهزمهم وزلزلهم ولذلك كان من أعظم أسباب من أعظم أسباب النصرة والفوز في غزوة بدر وغزوة الأحزاب كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لما دعا جاءت الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام وإلى غير ذلك أشياء معجزات ونصرة عاجلة من عند المولى عز وجل فحب النبي يطمئن ويشوف أحوال المشركين إيه بيعملوا إيه 10000 مشرك يا جماعة والنبي عايز يعرف هم مش ولا واقفين لسه ولا بيعملوا ايه ولا بيجهزوا ايه بالظبط ولا بيتسللوا ولا دخلوا خلاص عايز يعرف فكان يوم برد شديد جدا جدا خد بالك من حاجة الصحابة كانوا في غاية القوة والنشاط والجلد أجسادهم وبنيانهم قوي جدا جدا لك أن تتخيل واحد بيخش يجاهد في سبيل الله وممكن يكون التعيين اليوم الأكل اليوم كله تمراية واحدة طمراية واحدة وداخل يجاهد في سبيل الله في عز الحر وعز الريح وعز البرد وعز يعني في كل الأحوال والطقوس وال وال وال يعني الطقس الجوي كان بيقاتلوا أشد ما يكون القتال كلهم يريدوا الشهادة سبحان الله وكانوا يشتهون الموت أكثر من حبهم للحياة يقدر ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة ديت كان يوم ريح وبرد لا يخطر على قلب بشر لدرجة عايزك تتخيل معايا المشهد ده الصحابة دفنوا نفسهم في الرملة من شدة البرد مفيش غطا يعمل ايه فبقى كل واحد فيهم يحفر لنفسه حفرة في الرملة ويدفن نفسه في الرملة ويغطي جسمه في الرملة ويسيب بس راسه وايديه بس هي اللي بره الرملة من شدة البرد حذيفة بن يمان بيحكي الحديث في الصحيحين بيقول في اليوم دوت النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم خد بالك أخويا وحبيبي وشوف المنحة وشوف عشان تعرف قد ايه الجو كان صعب جدا جدا في الغزوة دي لدرجة ان ما فيش ولا واحد من الصحابة قام واضح عشان انت ممكن تقول ايه ده انا لو مكانهم ده انا كنت اقوم اول واحد لا خد بالك صبرا ده كان ابو بكر الصديق موجود عمر بن الخطاب موجود عثمان بن عفان علي بن ابي طالب طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام سعد بن ابي وقاص ابو عبيدة بن الجراح يعني خيرة الصحابة كانوا موجودين وبيسمعين بودانهم النبي عليه السلام بيقول من يأتي أو من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة ركز معايا ولا واحد قام يا نهار أبيض تتكلم جد والله ولا واحد قام والنبي يكررها من يأتيني بخبر القوم يعني بس روح هات لي بس الأخبار قول لي بس إيه الأخبار هم بيعملوا إيه ومش هتبقى في الجنة وبس هتبقى معايا في الجنة فلم يتحرك رجل واحد ده إن دل على شيء يدل على إيه شدة الجو الجو كان صعب جدا الجو كان فوق ما تتخيل فالنبي لما لقى ما حدش قام بقى قال خلاص بقى ما دام ما حدش قام أنا بقى أختار بنفسي حد يقدر يعصى أمر النبي شوفوا يا مسلمين شوفوا يا حبايب قلبي شوف حب الناس حب الصحابة للنبي وإذعانهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حد فيهم يقدر أبدا يكسر كلام النبي النبي بيقول من يأتيني بخبر قوم ورفيقه في الجنة محدش قادر يقوم هي ما فيش معصية للنبي هو محدش فيهم بيعصر النبي لكن محدش قادر يقوم من شدة البرد جس- جسمهم كأنه م- م- يعني ايه يعني متخشب مش قادرين يتحركوا خالص فراح هو بقى مقرب حذيفة بن اليمان اللي بيحكي الحديث بيقول فاقترب النبي واما انا فظللت انخنف يعني إيه؟ يعني النبي بيقرب وانا عمال بنزل اكتر في الارض هو يقرب وانا عمال اغوص تحت ولا اخد بال حضرتك لحد ما قال يا حذيفه قلت بلى يا رسول الله قال قم قال واحفظ معايا الكلمه ديت فما كان من طاعه رسول الله بد ما اقدرش اكسر كلام النبي هو لما عرض الاول مين يقوم ويجيب لي خبر الناس ديت وهو معايا في الجنه محدش كان قادر يقوم لكن ما دام قال لي يا حذيفه قم ما اقدرش اعصى امر النبي واللي لسه لحد النهارده مش عايزه تلبس حجاب لو قال لك يا فاطمه قوم البسي حجابك هتعصى امر النبي لو قال لك يا نهلة ولا يا هدى ولا يا منى ولا أي حد من مسلماتنا الفاضلات قوم البسي حجابك تقدري ترفضي؟ لو قال لك يا محمد يا عبد الله يا, يا سليمان يا أي حد يا مسلم قوم صلي قوم صلي واسجد لربنا حد يقدر يعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فما كان من طاعة رسول الله بد خلاص لازم انفذ فقام قلت بلى يا رسول الله قال اذهب واتني بخبر القوم النبي يعني حنين قوي قوي قوي فوق ما يخطر على قلب بشر حس انه حذيفه بردان فعلا بردان بجد مش قادر يتحرك والا ما كان جاوب من الاول فراح حاطط ايده على صدره ودعا له يقول حذيفه فسرت وكاني امشي في حمام كانه عارف حضرتك لما لما تخش حمام بخار والدنيا كلها دافى كده وجميله وانت واقف يعني كده حاسس ان الجو في منتهى الروعه بيقول شوف البرد اللي احنا كنا دافنين نفسنا تحت الرمله من شده البرد انا بقيت ماشي بقى في وسط الهواء وفي وسط الريح كاني ماشي في حمام بخار لحد ما وصل للمعسكر لكن النبي طلب منه حاجه وقال له اوعى اوعى تعمل اي مشكله هناك لا تحدثن في ايه في القوم شيئا يعني اوعى تعمل اي اي حاجه اوعى تضرب حد تقتل حد مش عايزين مشكله مش عايزين حد يعرف بوجودك ابدا فقال حاضر كان اليوم ما فيهوش قمر يعني كان القمر كده هلال فما حدش شايف حد الدنيا ليل بقى بيقول فروحت فلقيت ال- الرياح قلعت الخيام و... وكفأت القدور والدنيا يعني كانت يعني كانت متدمره عند المشركين فاذا بابي سفيان حاسس كان لسه ابو سفيان ساعتها كان لسه مشرك وكان عمرو بن العاص كان لسه مشرك في الوقت ده يعني ابو سفيان وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد والناس دي كلها اسلموا في يوم فتح مكه فالشاهد في الموضوع ان ابو سفيان قام عامل ايه؟ قال ليسلم كل رجل منكم على من بجواره ويساله من انت؟ طبعا دي أزمة كبيرة جدا ده حذيفة بن اليمان واقف وسط المشركين واقف وسطهم زي- كأنه واحد منهم واخد بالك وبعدين في اللحظة ديت أكيد واحد هيسلم عليه ويقول أنت مين فحذيفة راح إيه قال لك بدل ما اللي جنبي هيسألني أنت مين أنا أسبق فمين اللي كان جنبه عمرو بن العاص يعني واخد بالك فراح مسلم عليه آه، ازيك انت مين قال له عمرو بن العاص قال له حلو طب خلاص، جميل كده فاهم ازاي فراح ايه وراح مداري الموضوع عمرو بن العاص ما خدش باله ما- يعني ما سالوش هو كمان انت مين لان هم كلهم عارفين بعض طبعا يعني فيقدر ربنا سبحانه وتعالى في اللحظه ديت بيقول فرايت ابا سفيان يعني ايه يعني ب- ب- لسه هيركب بقى الدبه بتاعته هينصرف وقال لهم اني راحل فمن اراد ان يرحل فليرحل معنا خلاص بقى ايه ما عاد لنا من مقام في هذا المكان خلاص بقى الدنيا خربت خلاص يعني بيقول فهممت ان اضربه لولا اني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث لا تحدثن فيهم شيئا اوعى تعمل اي حاجه والحمد لله ان ما قتلوش لانه لو كان قتله كان مات ابو سفيان كافرا لكنه لما لما لم يقتله اسلم ابو سفيان بعد ذلك في عام الفتح بفضل الله سبحانه وتعالى وعاد حذيفه ابن اليمان فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقول فلما رآني صلى الله عليه وسلم راح واخده كده ايه وراح ضمه كده على- حوا- حوالينه كده بتوبه صلى الله عليه وسلم بيقول فشعرت بدفء عظيم وفاز بأنه يكون رفيق النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم الموقف الثالث السريع برضه واحنا ما زلنا بن ايه بنعلق بس على كلمة سيدنا عيسى عليه السلام لما بيقول من يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة وعايز اطلع منها بدرس صغير هقول لك بعدها حديث جميل جدا رواه الحاكم بسند صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ان سيدنا موسى عليه السلام لما راح واجه فرعون خد بالك انا عم بحكي لك الحديث ببساطة كده لما راح واجه فرعون ودعا الى الايمان فرفض فرعون وبعد كده بقى فرعون بقى ايه راح واخد الجيش بتاعه وجري ورا سيدنا موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وعايز يقتله وهم بقى بيجروا من من فرعون ومن جنوده وطالعين على شاطئ البحر وهم في السكه تاهوا سيدنا عيسى سيدنا موسى تعجب ايه سبب ان احنا نتوه فبعض العلماء علماء بني اسرائيل قالوا له يا موسى عليه السلام اه احنا تهنا لسبب لأن سيدنا يوسف عليه السلام من مئات السنين أخذ العهد على أخيه بنيامين أنه هو أو أي أحد من بني إسرائيل إذا خرجوا من أرض مصر أن يأخذوا جسده ليدفنوه في الأرض المقدسة خد بالك في فلسطين فقال طيب وأين جسد يوسف عليه السلام ما دام احنا ايه تهنا كده بسبب الموضوع دوت طيب فين جسد يوسف عليه السلام قالوا له لا يعرف مكان جسد يوسف عليه السلام إلا عجوز بني إسرائيل امرأة عجوز من بني إسرائيل هي الوحيدة اللي عارفة المكان اللي اتدفن فيه سيدنا يوسف عليه السلام قال ائتوني بها فجيء بهذه المرأة العجوز امرأة كبيرة جدا في السن عايشة من سنين طويلة فسيدنا موسى عليه السلام سألها هل تعرفين قبر يوسف عليه السلام قالت أجل قال دليني عليه هو كل اللي طلبه قال لها دليني على القبر بتاع يوسف عليه السلام علشان ناخد جسد سيدنا يوسف ونطلع بيه على الارض المقدسه وندفنه هناك زي ما هو طلب فقالت لا حتى تعطيني حكمي انا ليا طلب وطلب غالي جدا هتدهوني هقول لك القبر فين مش هتدهوني مش هدلك على القبر قال وما حكمك اللي انت عايزاه ايه سيدنا موسى عليه السلام ظن مثلا انها عايزه مثلا شويه فلوس عايزة مثلا أي حاجة أي هدية يعني أي حاجة تروح معاهم مثلا فقالت حكمي أن أكون معك في الجنة أنا عايز أكون معاك في الجنة سيدنا موسى عليه السلام سكت فلم يرد عليها ما ردش عليها لسببين يا جماعة إيه هم السببين ان سيدنا موسى عليه السلام لا يملك الجنة هو رسول كريم من أولي العزم الخمسة لكن مش من حقه أن يقول لفلان أنت هتخش الجنة لأن أنا قلت كده فلا بد من وحي يأتيه من عند المولى عز وجل حتى يعلم أن فلان يستحق الجنة وفلان لا يستحق الجنة كل الأمور ديت بيد المولى عز وجل يعني مش من حق حد في الدنيا ان يقول يا فلان آه انت داخل الجنه انا دعيت لك خلاص واخد بالك او يا فلان انت داخل النار انا دعيت عليك واخد بالك يعني ما ينفعش ما ينفعش حتى نحكم على إنسان أنهم, أنهم من أهل النار أو لإنسان بأنهم من أهل الجنة إلا بنص من عند المولى عز وجل أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى كنا بنقول يا جماعة إن لو كان واحد بيجاهد خلف النبي محمد متصلى عليه صلى الله عليه وسلم ما نقدرش نقول إن هو شهيد إلا بنص من عند المولى عز وجل أو بنص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشاهد في الموضوع سيدنا موسى قال يعني انا ما اقدرش اديها الجنه دي مش بتاعتي دي بتاعت ده ربنا هو اللي يؤمر بقى بكده مش مش بتاعتي دي نقطه النقطه الثانيه ان ربما ان هو استكتر الموضوع عليه يعني ايه مجرد بس ما هتشاوري لي اشاره بس على قبر يوسف عليه السلام تبقى معايا انا في الجنه فسكت ولم يرد عليها فإذا بالوحي يأتيه من عند المولى عز وجل إلى موسى عليه السلام يا موسى أعطيها حكمها اديلها اللي هي عايزاه خلاص انا اوحيت اليك ان هي لو طالبه الجنه وتكون معاك في الجنه خلاص هي معاك في الجنه فاعطاها حكمها فكانت مع موسى عليه السلام في الجنه فدلته على مكان كده زي بحيره صغيره قالت انضبوا الماء نشفوا المايه دي فنشفوا المايه قالت احتفروا احفروا هنا فحفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام الذي اعطي شطر الحسن والجمال عليه السلام فأخرجوا جسد يوسف فأنار الطريق كأن الشمس قد سطعت فخرجوا به من أرض مصر ليدفنوه في الأرض المقدسة فالثلاث دروس الجمال دولت موقف سيدنا طلحة مع النبي في يوم أحد وموقف سيدنا حذيفة مع النبي في يوم الأحزاب موقف هذه المرأة العجوز مع سيدنا موسى عليه السلام كان الدرس الجميل اللي احنا خدناه منه علو الهمة في طلب الجنة عشان كده حبيبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى سبكوا تشتاقوا لجنة الرحمن سبحانه وتعالى فاصل قصير صلى على حبيبك
تسري والملائك حولنا طاب المساء الملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد إخواتي وأحبابي والله بحبكم في الله ولسه مدني يا حبيبي بيقول لي دلوقتي بيقول لي الناس زعلانة إن أنت ما, بتست... ما... ما بتتلقاش اتصالات في البرنامج قلت له بس والله عشان وقت البرنامج قصير لكن عشان ما أقدرش أزعل حد من حبايبي إن شاء الله النهاردة بالذات ه- في آخر ربع ساعة أنا هفضل لنا حوالي نص ساعة في آخر ربع ساعة يعني بعد ربع ساعة من دلوقتي هنتلقى اتصالات كل مدة ربع ساعة في ويا ريت طبعا يكون في موضوع الحلقة إن شاء الله يعني عن يأجوج ومأجوج وعن المسيح الدجال وكده بس ما كنتش مش عايزين أسئلة عن السلعوة يعني لأن واحد من الناس واحد بعت لي رسالة تضحك بيقول لي إلا السلعوة من علامات الساعة الكبرى الطول ولا الصغرى يعني ف... صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل موضوعنا يا جماعة قلنا في الحلقة الماضية برضو قلنا طب بعض الناس اللي قالوا ان إيه رفع سيدنا عيسى عليه السلام الى السماء ونزوله في اخر الزمان طب ازاي حصل ده كله مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال قال آه، واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي يعني انا يعني انت مت خلاص على سيدنا عيسى عليه السلام قلنا يا جماعه المره اللي فاتت وبعض الناس قالوا معلش عيد الحته ديت عشان نفهمها اكتر قلنا ان الموضوع ده فيه اجابتين الاجابه الاولى ان يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم ويحفظكم رب العالمين الوفاه تاتي بمعنى الموت يبقى الوفاه لها معنيين المعنى الاولاني هو النوم والمعنى الثاني هو الموت ليه لان النوم دوت هو الموتة الصغرى والدليل على كده قول المولى عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار هو الذي يتوفاكم ايه بالليل الوفاه هنا مقصود بايه النوم لا الموت الموت موتة الصغرى ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن حذيفة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام كان يقول باسمك باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم ايه اموت واحد وكان اذا استيقظ من منامه صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور يبقى الم- النوم موتة صغرى يبقى المقصود هنا ايه المقصود هنا النوم طب المعنى الثاني ان ان حتى لو كان المقصود هنا الوفاة فالايه فيها تقديم وتاخير كما قال قتاده وغيره من اهل العلم قال هذا من المقدم والمؤخر يعني ايه اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي يعني اني رافعك الي ومتوفيك لان الواو لا تقتضي الترتيب بمعنى انا بقول دخل محمد وعلي مين اللي دخل الاول انا ما حدش عارف انما لما اقول دخل محمد ثم علي يبقى محمد اللي دخل الاول ثم علي دخل بعد بعد محمد وندي بقى امثله بسيطه في الموضوع دوت المثال الاولاني وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة مع إن يا جماعة إصلاح الزوجة بيكون قبل إيه؟ قبل قبل قبل قبل إتيان ال- ال- الولد أو المولود واخد بالك لكنه قدم ذكر مجيء يحيى عليه السلام قبل إصلاح الزوجة من باب تعجيل البشرى من باب تعجيل البشرى ولذلك ذكر يحيى قبل إصلاح الزوجة المثال الثاني يوسف عليه السلام سيدنا يوسف عليه السلام لما آه، وقصته بقى مع امرأة العزيز ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كثير من أهل العلم قالوا أن الآية برضو فيها تقديم وتأخير يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها وإلا فالأنبياء يا جماعة معصومين جميعا من الكبائر كل الأنبياء بلا استثناء معصومين من الكبائر فلا ي- فلا يظن أبدا أن سيدنا يوسف عليه السلام ممكن يكون هم بهذه المرأة من أجل الفاحشة عياذا بالله ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين فالصحيح الذي ذهب إليه أهل العلم المحققون هو أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن بن زيد وهو اختيار الإمام الطبري وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وإلا بقى خد بالك بقى حتة مهمة قوي وإلا بقى إيه فايدة قول المولى عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين خد بالك وحته بقى ومكر الله دي صفه مقابله لحسن حد يقول يعني الله عز وجل يوصف بأنه ماكر حاشا لله ولذا عشان نفهم المسائل دي كويس جدا حاشا لله أن يوصف الله عز وجل بأنه ماكر واخد بالك إنما هنا المكر هنا صفة مقابلة زي إيه زي سخر الله منهم خد بالك آه يعني هم آه، بي- بيعملوا هذا الشيء فالله عز وجل يف- يعاملهم معاملة مقابلة فاهم ازاي فالله عز وجل يسخر منهم فليقال ان الله عز وجل ساخر استغفر الله ما- وحاشا لله فالشاهد في موضوعنا ايه ومكروا ومكر الله مين اللي مكروا هنا اليهود وكان مكرهم عبارة عن ايه محاولة قتل سيدنا عيسى عليه السلام عليه السلام واضح كده يا جماعة ومكر الله يعني انجاه من بين ايد من بين ايدي اليهود يبقى لو كان اليهود هم اللي قتلوا بقى سيدنا عيسى يبقى معنى كده هم نفذوا المراد بتاعهم امام قدره ربنا يعني هم تغلبوا على قدرة حاشا لله واضح كده يبقى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين يبقى سيدنا عيسى عليه السلام رفع حيا رفع حيا وما زال حيا حتى يومنا هذا وسينزل كعلامة من علامات الساعة الصغرى في آخر الزمان بفضل الله سبحانه وتعالى وقلنا الحكمة من نزول سيدنا عيسى حاجات كتيرة جدا جدا ذكرناها في الحلقة الماضية تعالوا بقى نبدأ في عجالة سريعة كده نبذة سريعة كده عن قصة يأجوج ومأجوج وعن قصة ذي القرنين لأن ما دمنا هنتكلم عن يأجوج ومأجوج أكيد هنتكلم عن قصة ذي القرنين لان طبعا هو اللي بنى السد وهو اللي عمل ده كله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا نسال الاول مين هم ياجوج وماجوج هم ذريه من ذريه يافث ابي الترك ويافث من اولاد سيدنا نوح عليه السلام واكبر دليل على ان ياجوج وماجوج من ذريه نوح و- ومن ثم طبعا فهم من ذريه ادم عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامه يا ادم فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك فيقول اخرج من ذريتك بعث النار خد بالك الحديث ده كان بيعمل مشكله عند بعض الناس في ناس كتيره جدا فاهمه الحديث غلط فكان عامل عندهم مشكله غير عاديه يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار يعني نصيب النار فيقول يا ربي وما بعث النار نصيب النار قد إيه فيقول من كل ألف تسعمائة تسعمائة وتسعة وتسعين في النار وواحد في الجنة هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الصحابة فزعوا والصحابة دايما يا جماعة لما كانوا يسمعوا حاجة كده النبي بيقولها عن الجنة كانوا على طول يسألوا طب ايه السبب فاكر حضرتك لما النبي بيخبر مثلا ان في سبعين ألف واحد يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب يقوم سيدنا عكاشة بن محصن في ساعتها ادعوا الله ان يجعلني منهم يا رسول الله يقول له انت منهم يقوم قايم واحد تاني ادعوا الله ان يجعلني منهم يا رسول الله يقول له صدقك بها عكاشة يسمعوا عن حاجة تدخل النار يا رسول الله أمسلمون يا رسول الله قال بلى لأتن يوم القيامة آه، أناس أو, أو يعني فمزة بحسنات الأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا حسنات قد الجبال وكلها تضيع فيفزع الصحابة أمسلمون يا رسول الله قولوا بلى مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هي دي المشكلة فهنا الصحابة برضو فزعوا فقالوا له يا رسول الله وأينا ذلك الواحد أنت قلت أن يوم القيامة من كل ألف تسعمية تسعة وتسعين هيخشوا النار وواحد هيخش الجنة طب ومين الواحد دوت فقال أبشروا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا يدع اليأس يدب في قلوب الصحابة ولا قلوب الأمة بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبشروا فإن من يأجوج فإن منكم واحدا فإن منكم رجلا واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألف يا الله يعني هيخش النار لو دخل النار منكم واحد فقدام الواحد ده منكم ألف واحد من يأجوج ومأجوج داخلين النار يبقى إذا يأجوج ومأجوج من ذرية يافث اللي هو أبو الترك أبو الترك ويافث كما قلنا من أولاد نوح عليه السلام صفاتهم شكلهم ايه شكلهم طبعا زي شكل الترك الانوف المعموله الص- ال- ديت كده الصغيره ديت وال- والعيون الصغيره و- والشعر اللي وشهم بقى عامل زي الترس المطبق واخد بال حضرتك يعني عامل زي التروس كده شكلهم جامد قوي شكلهم يعني ايه وشوشهم ناشفه قوي قوي يعني وشوش قاسيه بالبلدي كده عارف ت- احيانا ت- تقابل انسان تحس ان وشه كده بيشع رحمه واحيانا تقابل انسان تحس ان وشه ربنا يعفيك عافيك يا رب العالمين بيشع قسوه وشوف بقى لما النبي يقول انما يرحم الله من عباده الرحماء ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم يعني شيء جميل جدا ان ربنا يلقي في قلبك الرحمه تجاه الناس جميعا ولذلك شوف ربنا شوف سبحان الله لما يقول وقولوا للناس حسنا يا الله شوف العلماء يقولوا ايه وقولوا للناس حسنا يعني قولوا حسنا للبر والفاجر والمسلم والكافر لدرجه ان سيدنا ابن عباس وشوف يا جماعه الرحمه دي شيء جميل ازاي سيدنا ابن عباس كان ليه كلمه عجيبه جدا والله وقفت قدامها كده اقسم بالله حسيت ان جسمي كده بيقشعر بيقول لو قال لي فرعون فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى اللي قال ما علمت لكم من اله غيري اللي قتل المؤمنين اللي كان عايز يقتل سيدنا موسى عليه السلام بيقول لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك واضح المعنى هو اه في ولاء وبراء وفي لابد ان انا يعني ما يبقاش في اي مداهنه للكفار ولا للمشركين ولا موالاه ليهم ولا- لكن في نفس الوقت لابد ان يكون في معامله بالحسنى خصوصا اذا كان الكافر ده انسان غير محارب فبعامله بالحسنى ولو بنيه دعوته الى الله سبحانه وتعالى وبنيه اظهار خلق الاسلام والمسلمين شوف لما ربك سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام ولهارون عليه السلام وهم رايحين لفرعون اللي هو اكتر واحد بيقول يعني اكتر واحد ذكر في القران من بطشه وجبروته شوف لما يقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى في اهل العلم يقولوا ايه فانت كرجل داعيه لست افضل من موسى وهارون عليهما السلام والانسان اللي بتدعوه دوت عمره ما هيكون اسوا من فرعون فده ربنا قال لموسى عليه السلام وف- وهارون عليه السلام وانتوا رايحين ل- لفرعون فقول لهم قولا لينا ولذلك كان سيدنا قتاده كان لما يقرأ هذه الآية فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى كان يبكي ويقول سبحانك ما أحلمك إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى فشاهد الموضوع ان لازم يكون في ما بيننا تآلف وتراحم ويكون في ما بيننا ود وألفة وإن إحنا نرحم بعض لو لقيت أخوك على خطأ خده في حضنك وعرفه الصح لو لقيت إنسان على معصية خده في حضنك وعرفه الصح لازم يا جماعة يبقى في شيء من من ان احنا نعذر الانسان بجهله وان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نتالف قلوب الناس حتى ناخذ بايديهم الى الطاعه ولا نكون عونا لهم على الش... ولا عونا للشيطان عليهم ما نعنش الناس ديت آه، ما نعنش الشيطان على اخواننا واحبابنا واخد بالك فالشاهد في الموضوع يبقى صفه ياجوج وماجوج ناس يعني شكلهم قاسي جدا قاسي جدا وزي ما قلنا قول النبي عليه الصلاه والسلام انما يرحم الله من عباده الرحماء الحديث كلمه بتقول ال- الفعل وكلمه بتقول الثمره ارحموا ترحموا الله ارحموا تاخد الثمره على طول ترحموا لما ترحم انسان اللي هيرحمك مش انسان اللي هيرحمك هو الله سبحانه وتعالى اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى وبعدين واغفروا يغفر لكم سامح الناس عشان ربنا يسامحك ويكرمك واضح يا جماعه المعاني اللي عايزين نوصلها طيب يبقى صفة يأجوج ومأجوج طب إيه الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج حقيقة في أدلة من القرآن ومن السنة والقصة بقى كاملة إن شاء الله هنبدأ نتناول القصة النهاردة كان التمهيد كده لقصة يأجوج ومأجوج وما تخافوش مش هنطول فيها إن شاء الله يعني ناخدها الحلقة القادمة كاملة نخلص فيها قصة يأجوج ومأجوج فبنعتبر النهاردة دي كانت مقدمة لقصة يأجوج ومأجوج وإذا حبيتوا لو كان معانا حد إن شاء الله دلوقتي نتلقى اتصالاتكم لحد آخر الحلقة عشان ما أقدرش على زعل حبايبي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين معانا حد يا بدني أم مصطفى السلام عليكم السلام عليكم مصطفى
الو السلام عليكم
السلام الله ورحمه وبركاته فضيله الشيخ محمود المصري معاك مع حضرتك يا أهلا وسهلا
الو مع حضرتك يا ام مصطفى اتفضلي
ايوه فضيلة الشيخ وطي صوت التلفزيون لو كنت مش سامعاني كويس و- واسمعيني من التليفون
ازيك يا شيخ ازيك يا شيخ محمود ربنا يعزك ويسترك ويحفظك يا رب يا رب يخليك ادعيلي يا فضيلة الشيخ ربنا يثبتنا وياك يا ام مصطفى ويبارك لك في اولادك انا سامع حد فيهم ما شاء الله بي...
رب رب يخليك يا فضيلة الشيخ والله والله انا سعيدة جدا اني كلمت حضرتك ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويحفظك يا ام مصطفى عندك سؤال يا ام مصطفى بجاي يا فضيلة الشيخ الله يبارك لك يا رب انا عايز رقم تليفونك الله يعزك يا خديه رب من الكنترول يا ام مصطفى حاضر عينيا حاضر آه مين بعد كده مدني معانا طيب ماشي آه، احنا بس هم بس بيسالوهم عن الموضوعات عشان ايه ان يبقى الموضوع في في قلب الحلقه ان شاء الله ونترك معانا آه، الاتصالات مفتوحه لحد اخر الحلقه ان شاء الله عشان ما حدش يزعل مننا وانا والله يا جماعه انا لم- مش برفض الاتصالات انا بس كل ما في الامر حفاظا على وقت حضراتكم والله مش اكتر ولا اقل ان انا بقول الوقت نستفيده او نستفيد منه ان احنا نسرد لحضراتكم القصه كامله وان احنا نحاول بقدر الامكان ان الموضوع ما ينقطعش علشان بس ايه نطلع من الحلقه بالمعلومه كامله مع بعضها كده بدل ما ايه الاتصالات احيانا ب- بتشرد بموضوع تاني خالص نبقى بنتكلم مثلا عن المسيح الدجال وواحده مثلا بتتصل علشان مثلا حصل قضيه طلاق او قضيه خلع او مش عارف ايه والمشاكل ربنا يا رب يبارك في جميع المسلمين يا رب العالمين ويحفظ بيوتكم جميعا ويبارك في اولادكم يا رب العالمين مين معانا يا مدني الاخت سعاد من المنصوره السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ محمود اهلا وسهلا بحضرتك آه، حضرتك أنا عايزة انضم لحملة آه، مقاطعة التبرج ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك أنا آه، انتقلت من 8 أيام بس ما شاء الله آه، ممكن حضرتك تجعلي بالالتزام بس ربنا يثبتك يا اخت سعاد ويبارك في حضرتك واحنا بنتمنى طبعا والله يا جماعه اكبر قدر من اخواتنا الفاضل- الفاضلات ربنا يبارك فيهم يعني ينضموا ممكن لهذه حضرتك كذا سؤال بس اتفضلي سؤالين.
اتفضلي يا اخت سعاد حضرتك قلت آه، المسيح الدجال هينزل بعد فتح القسطنطينية هيظهر بعد فتح القسطنطينيه اه ما هي ما هي القسطنطينية؟
القسطنطينيه حضرتك اللي احنا تكلمنا اكيد ما شفتيش حلقات بقى
لا آه، اسطنبول في تركيا ان شاء الله إحنا حضرتك آه، آه، اتكلمنا ان هم هيحصل ايه هيحصل ال- ال- الملحمه وبعد الملحمه مباشره فتح قسطنطينيه وبعد فتح قسطنطينيه مباشره هيرجعوا للشام فيجدوا المسيح الدجال وفي الوقت دوت في صلاه الفجر ينزل سيدنا عيسى ابن مريم ويكون امام المسلمين هو المهدي احنا بس بن- بنذكر المسلمين كل امام هو المهدي فالمهدي يحاول يتاخر عشان يقدم سيدنا عيسى عليه السلام فسيدنا عيسى يقول لا بل انت امامهم تكرمه الله لهذه الامه وبعد كده آه، يا سيدنا عيسى عليه السلام يتولى قتل المسيح الدجال بعد ذلك يعني الأتراك اللي هيتبعوا المسيح معاك الدجال سؤال تاني يا هم- اخت سعاد أيوه اتفضلي حضرتك قلت اللي هيفتح الهند وينشر فيها الإسلام هيتعصم من فتنة المسيح الدجال اشمعنى الهند اللي هيعمل ايه
اللي هيفتح الهند لا عصابتان لا ده مش مش قلت مش قلت لا يفتح هند لا حضرتك برضو ايه ما هو ركزتيش حاجة زي معايا كده يعني.
هو لا، لا، عصابتان بلد الهند آه، آه، يعني.
لا نص الحديث بيقول عصابتان احرزهما الله من النار يعني ايه يعني ربنا بينجيهم من النار ويحميهم من النار آه، معنى الهند؟
عصابة لا، خليك معايا بس عصابة تغزو الهند وعصابة وعصابة تكون مع عيسى عليه السلام الاثنين دولت اللي هي- اللي هيغزو الهند بفضل الله سبحانه وتعالى هيكون آه، هي- ربنا بينجيهم من النار واللي هيكونوا مع عايشين مع سيدنا عيسى عليه السلام بعد قتل المسيح الدجال او حتى قبل يعني ايه بمجرد نزول سيدنا عيسى لحد موت سيدنا عيسى الاثنين دولت من فضل ما- دي واحنا ذكرناها في فضل من يكون في صحبة سيدنا عيسى في اخر الزمان وضحت كده؟
ماشي.
ربنا يبارك فيك يا رب العالمين رجاء أخير لو سمحت اتفضلي ممكن حضرتك تعمل حلقة عن قصة سيدنا علي ومعاوية حاضر عيني الحقيقية عشان حاضر سمعتها من كذا قناة مختلفة تماما حاضر عيني حاضر حاضر نذكرها ان شاء الله كامله اخت سعاد تحت امر حضرتك الاخت نوره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ يا محمود؟
اهلا وسهلا بحضرتك ربنا أهلا يعزك حضرتك فيها اهلا بيك كنت بح- بسأل حضرتك بس آه، حضرتك كنت تقول خروج ال- خروج ال- الدبة نعم.
وفتنة المحيا إليها الدجال و- وغروب الشمس آه.
أنه الأول في ال- والله لا، بس هم تعرف- العلماء اه ربنا يبارك في حضرتك هم العلماء لما جمعوا بين ال- الادله في المساله ديت في اول قالوا في علامات آه، ده بيحدث فيها تغير في ايه في الامور الارضيه زي ما بيقولوا كده وفي علامات سيكون فيها تغير للشؤون ال- ال- الأمور ال- السماوية زي ما بيقولوا أو العلوية فقالوا أول آية ستظهر من الآيات التي يحدث فيها تغير آه، كوني في ال- في في في, ال- في الأمور الكونية يعني اللي مش في الأرض يعني وكده هي طلوع الشمس من المغرب وقالوا أول آية يكون فيها تغير في الامور الكونيه في الارض وكده هي ظهور المسيح الدجال انت عارف المسيح الدجال هيكون معاه آه، يعني قدرات عجيبه جدا ربنا هيودعها فيه سبحانه وتعالى مثل مثلا آه، انه يمر يمر السماء تمطر ويؤمر الارض ان تخرج آه، الزرع الى غير ذلك آه، مين معانا آه، ميدانين ام براء من المغرب السلام عليكم
وعليكم السلام الشيخ محمود كيف الحال؟
الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب اتفضلي يا ام براء ام براء طيب فصل طيب فشاهد في الموضوع يا جماعه ان احنا احنا لما بنتكلم عن موضوع ال- ال- المسيح الدجال او هذه الاشياء احنا بنتكلم اولا عشان نحذر ثانيا عشان نعرف ان زي ما قلنا وبنركز في الحته دي دايما انه لن ينجينا الا ان نعتصم بالله وان احنا نزداد ايمانا واقبالا على الطاعه ودي فرصه عمرنا الاخت هاله معانا السلام عليكم عليكم السلام وبركاته عليكم السلام يا اهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك اتفضلي يا اختي هاله يا ريت توطي التلفزيون عشان تسمعينا
لو سمحت يا شيخ محمود لا. أنا عايزة أسأل عايزة أسأل حضرتك هما يأجوج ومأجوج عملوا إيه عشان إن هما يعني يدخلوا النار كده ده ده ده هتسمع بقى ده انت في الحلقه الجايه هتشوفوا هم عملوا ايه ده انت اول ما تسمعوا اللي هم عملوه هتقولي يا رب يعني لا هم طبعا آه، ياجوج وماجوج قوم اولا هم كفار ثانيا مفسدون في الارض آه، لن يتركوا اي خير لاي احد على وجه الارض سفاكين للدماء وعندهم السرقه والسلب والنهب والقتل شيء عجيب جدا جدا في قوم ياجوج وماجوج بالذات هتسمع الحلقه القادمه ان شاء الله الاخت ناديه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ اهلا محمود؟
وسهلا بحضرتك ربنا يعزك يا رب ربنا يبارك في حضرتك يا رب آمين. امين يا رب العالمين ويجعلك سند للأمة الإسلامية امين يا رب العالمين إيه، أنا عايزة طبعا أبايع حضرتك إيه، في طبعا مقاطعة التبرج وإحنا طبعا الحمد لله يعني ملتزمات وكده أنا ملتزمات.
وبناتي ما شاء الله وعايزة أسأل حضرتك سؤال بره الحلقة خالص اتفضلي إيه، هل أع- يعني أعم- أعمالنا إحنا على الدنيا بتعرض على أهلينا في ال- في الآخرة؟
عملنا بتعرض على اهلنا في الاخره الاعمال إيه، بتعرض وهل إحنا الأموات لما بنروح نزورهم فعلا بيشوفونا؟
ربنا يبارك فيك يا رب العالمين هل هل, هل لما نروح نزور حد من الموتى بيشوفونا لا والله شوف حضرتك هي حته بيشوفونا دي يقينا ما بيشوفوناش لكن هل بيشعروا بينا الحقيقه خلاف بين اهل العلم وان كان اغلب اهل العلم بيقولوا لا ما بيشعروش بينا وبعضهم بيقول لا بيشعروا بينا المساله الحقيقه خلافيه وانا الحقيقه لا اقطع فيها لا بالجزم ولا بالنفي يعني مش عايز اقول اه ولا لا لكن عايز اقول يعني زيارتنا لهم خير بفضل الله سبحانه وتعالى اولا هي عظه وعبره لينا والنبي عليه الصلاه والسلام قال الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره فالواحد لما يروح من اجل العظه والعبره والدعاء للموتى في هذا المكان الط- يعني يعني بيبقى حاجه جميله جدا واحنا احنا لما بندعو لهؤلاء الناس ده كله يعني سلف ودين زي ما بيقولوا يعني احنا في يوم من الايام هنكون مكانهم هنتمنى ان حد يجي يزورنا ويدعو ويدعو لنا الى غير ذلك فيعني ان شاء الله ربنا ما يحرمناش من هذا الخير ان شاء الله ابو يوسف السلام عليكم وطي التلفزيون يا ابو يوسف السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حسبه يا السلام ريت يا عليكم جماعه كل اللي اتصل وطي التلفزيون قبل ما يتصل ربنا يخليك ازيك يا شيخ محمود اهلا وسهلا بيوسف لو سمحت انا كنت اتفرجت على الحلقه اللي فاتت اللي هي بتاعت المسيح الدجال ايوه ويعني انا قايم من قدام الحلقه دي ونفسي اصلي وكنت مستني الحلقه بتاعت اجوج وماجوج عشان اكمل الايمان في قلبي لان انا يعني انا مش مش مش متعلم انا راجل جاهل ربنا يكرمك سمعت الحلقه قربت من قلبي شويه الله يكرمك فنفسي يعني ادعي لي ادعي لي ان انا اصلي يا رب يكرمك يا ابو يوسف ان شاء الله وتصلي واحنا عايزين نقول حاجه يا ابو يوسف بقى جميله قوي عايزين نقول ايه ونتفق على حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي يا سلام على الجمال ومن اتاني يمشي اتيته هروله قرب يا ابو يوسف من ربنا سبحانه وتعالى مفيش اي سعاده ولا لذه هتحسها في عمرك الا لما تقرب منه حبيبك سبحانه وتعالى صاحب الفضل علينا وعليك وعلى الكون ده كله ربنا جل وعلا فانت توعدنا يا ابو يوسف وهندعي لك ربنا يكرمك ان شاء الله توعدنا من الليله دي ان شاء الله ما تنامش الا لما تصلي ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا ابو يوسف ايوه مدن مين معانا استاذ احمد السلام عليكم السلام عليكم محمد محمد استاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا
السلام عليكم وبركاته يا شيخ محمود عامل ايه؟
الله يعزك ويبارك لي في عمرك والله احبك في الله يا شيخ حبك الذي احببتني فيه واول مره اللي اتصل بيك والله كنت اموت وعايز اتصل بحضرتك والحمد لله اتصلت بحضرتك ربنا يكرمك اخويا ويبارك فيك يا رب العالمين والله بتضحكني كل يوم يا شيخ محمود انت اوحش اه انت اكتر
حضرتك يا شيخ محمود كنت يعني عايز اسال مثلا إنه المسيح الدجال هو عباره عن يعني كان واد صغير يعني او عيل صغير بعد كده ربنا يعني ليه يظهر يظهر فيه كذا حاجه بحيث يعني ناس صحابه عرفوا ان هو يعني هيبقى هيبقى المسيح الدجال لما يبقى كبير يعني احنا قلنا حاجة لو تفتكر يا محمد قلنا ال- ان ان حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي الا وانذر قومه الدجال قلنا احنا مش عارفين هل ما من نبي الا وانذر قومه الدجال هل الدجال ده كان موجود في زمن الانبياء جميعا وكان عايش لحد ما اكتشف يعني إن شافوه على حقيقته في حديث ال- الجساسة حديث تميم الداري لما شافه راح وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم وطلع الوصف مطابق للوحي اللي نزل على النبي عليه السلام ولا هو ظهر فقط في زمن النبي قلنا احنا المسألة ديت ما عندناش اي نص يوضح المسألة دي لكن يقينا هو المسيح الدجال الناس ما شافوهوش غير في آه، زمن النبي عليه السلام اللي هو اللي هو تميم الداري لما شافه وقصة الجساسة اللي احنا حكيناها في آه، ال- الدروس اللي فاتت لكن عايز اقول حاجة هل هو كان طفل وبعدين كبر ما شيء طبيعي لازم يكون طفل برضه واتولد وكبر وبعدين لو تتذكر حضرتك في قصة ابن صياد لما قال لأبو سعيد الخدري قال له إني لا أعلم آه، آه، أين هو وأعلم وأعرف أباه وأمه يعني هو آه، ابن صياد نفسه بيقول له ده أنا عارف الدجال موجود فين دلوقتي وكمان فوق ده كله ده أنا أعرف أبوه وأمه يبقى أكيد كان ليه أم وأب برضه وأكيد اتولد وكبر وبقى الدجال ويعني وهيظهر في آخر الزمان ربنا ينجينا وإياك منه يا محمد إن شاء الله آه، مين معانا مدني؟ أم إسراء السلام عليكم السلام عليكم شيخ محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ يا أهلا وسهلا بحضرتك الله يكرمك آمين يا رب والله آه، يعني اللي حضرتك اتكلمت عن آه، رحمة ربنا سبحانه وتعالى أيوة.
وان الواحد بيعامل الناس بالحسنى وان طبعا.
هو يقول لهم قول لين وكده أي والله بس انا حضرتك يعني معلش يعني الواحد الحمد لله برضه في قلبه رحمه وكده بس انا بشوف حد يعني معاصي يعني خصوصا بناتنا يعني وكده اللي هم نعم.
ال- نعم شغالين في عمل الفن والتمثيل نعم.
وكده قلبي يعني بيغل عليهم نعم.
واقول يعني شوف النساء في دوله آه، اسرائيل بيعملوا ايه بيبنوا الدوله نعم.
واحنا بنهد ال- الامه بنهد الشباب نعم فببقى في غيره ومعلش يعني ببقى متضايقه وكده نعم.
فهل هذا يعني يعتبر اسم بالنسبه لهم وكده أنا يعني أنا عايز أقول لك يا أم إسراء حاجة اتفضل.
حاجة جميلة قوي عايزين نقول حاجة افترض النهارده قدامي قدامي وسامحوني يعني قدامي راقصه بترقص مش بقول ان انا بتفرج عليها يعني بقول ايه بقول إح- احنا كمسلمين قدامنا واحده راقصه احنا عارفين انها بترقص وبعدين جينا هندعي فبنقول عفوا يعني أنا اسف في اللفظ يا رب خدها وريح الامه منها طب ما الدعوة دي وهي هي دعوة طالعة يعني ما أقول يا رب اهديها يا رب يا رب اشرح صدرها للإيمان يا رب يا رب تب عليها يا رب فوافقت ال- وافقت الدعوة ساعة إجابة فربنا تاب عليها الراقصة دي ليها معجبين ومعجبات وليها بنات بيعتبروها المثل الأعلى ولو رحت من بعض مدارس الثانوي والإعدادي وج- وجبت مجتمع البنات دولت فهتلاقي منهم بنات مؤمنات ما شاء الله وفي بنات مفتونين فلما تسأليها مين أسرتك ومين قدوتك ومين مثلك الأعلى تقول الراقصة الفلانية يا سلام بتمنى أكون راقصة زيها والتانية تقول لك المغنية الفلانية فلو تابت الراقصة ديت هتجر وراها خمسين ألف واحدة توب واضح المعنى يا أم إسراء وكذلك الفنانة وكذلك الفنان وهكذا فبدل ما ندعي عليهم ندعي لهم وبعدين احنا لما بنزعل من حد ما بنكرهش الانسان وانما بنكره فعله ابو الدرداء لما ماشي مره لقى بعض الناس بيضربوا واحد بيقولوا بتعملوا كده ليه؟ قال له وجدناه يعصي الله فقال اتركوه قالوا ألا تبغضوا قال لا إنما أبغض عمله فإن تركه فهو أخي ألا تحمد الله أن عافاكم مما ابتلاه به فاحنا نحمد ربنا ان ربنا عافانا من اللي ابتلاهم بيه وفي نفس الوقت بنشفق عليهم نتمنى ان ربنا يكرمهم وينقذهم من النار ويتوب عليهم سبحانه وتعالى يعني لاختي ام فاطمه السلام عليكم أه، فاطمه ماشي أيوة.
فاط- فاطمه السلام عليكم ايوه وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه السلام عليكم يا شيخ عليكم محمود.
السلام اهلا وسهلا بحضرتك بارك الله فيك وزادك علما ونورا ان شاء الله الله يعزك ويسترك يا رب لو سمحت عايز اسالك يا فضيله الشيخ اتفضلي يا أموري يعني من ظهور المسيح الدجال نعم وعيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج نعم.
يعني ع- آخر علامة علامة الساعة هل معروف يعني عدد سنين بين أول علامة وآخر علامة؟
عدد السنين هو مش معروف عدد السنين اخت فاطمه لكن هقول لك حاجه صغيره خالص هي هتبقى فترتها يعني قليله جدا طبعا احنا عارفين ان من منذ نزول سيدنا عيسى عليه السلام لحد موت سيدنا عيسى عليه السلام دي معروفه عندنا في السنه ورد فيها ان هيكون الفتره دي هتكون سبع سنين هيكون ظاهر فيها كم علامة في السبع سنين ديت هيكون ظاهر فيها أخت فاطمة ثلاث علامات اللي هي إيه العل- العلامات ديت ظهور المسيح الدجال نزول سيدنا عيسى عليه السلام ظهور يأجوج ومأجوج في الثلاث علامات دولت هيكونوا في سبع سنين بقية العلامات هيكونوا في فترة قليلة جدا جدا جدا لكن قد ايه تحديدا انا لا استطيع الجزم لان لم يرد فيها حديث لكن ورد حديث آه، كما عند مسلم ان الس- علامات الساعة كخرزات منظومات آه، في عق- في عقد آه، آه، يعني يعني على طول اول ما بينفرط العقد ده بتنفرط العلامات على طول ورا بعضها سريعة جدا ومتتابعة جدا ام احمد السلام عليكم وعليكم السلام اخر اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا يا ام ازيك يا احمد شيخ محمود اهلا بحضرتك الله يخليك نور الشاشة والله ربنا يخليك ده نوركم كلكم والله الله يخليك يا شيخ محمود بقول لحضرتك يعني طب اللي هم اللي توفوا نعم.
إم، لما يجي يظهر المسيح الدجال آه.
اللي توفوا دول هيظهروا ولا هيبقوا موجودين اللي هم في المرحلة بتاعت المسيح الدجال لا الحمد لله اللي ماتوا خلاص بقى ارتاحوا اه اللي يعني ما- مش اللي ما- هيحضروا ال- الفتنة دي لا مش هيحضروا آه، يعني حضرتك يعني حضرتك متخيله مثلا يعني ان كل الميتين يروحوا لهم كروت دعوه يا جماعه تنورونا عشان المسيح الدجال ظهر وكده يعني وزورونا تجدوا ما يسركم بعد زي كده لا طبعا يعني ايه مش هيحصل حاجه زي كده لكن احنا الحمد لله ده اللي مات قبل المسيح الدجال يحمد ربنا واللي كان موجود برضه في زمن المسيح الدجال وربنا نجاه من فتنه الدجال وع- وعاش بقى مع سيدنا عيسى برضه يحمد ربنا لان هو هيكون من اسباب النجاه من آه، النار بفضل الله سبحانه وتعالى الذي- الذين سيكونون في صحبة سيدنا عيسى عليه السلام حبايبي والله العظيم بحبكم في الله وأتمنى أكون معاكم كده لحد يوم الاثنين اللي جاي بفضل الله لكن الوقت معاكم بيجري بسرعة فاحنا وقفنا عند الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج والقصة بقى الجميلة بقى قصة يأجوج ومأجوج بقى وذي القرنين بقى ولما راح مشارق الأرض ومغاربها بقى وبين السدين حاجة بقى جميلة قوي قوي إن شاء الله تسمعوها معانا يوم الاثنين اللي جاي حضروا نفسكم القصة جميلة ومفاجأة وحاجات حلوة قوي إن شاء الله ربنا يبارك فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته روح تسري والملائك حولنا